الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله كيف حال قلوبكم مع القرآن ماذا فعل القرآن في قلوبكم هل فهمنا الآن قضية اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه اللهم ارزقنا حفظ القرآن اللهم ارزقنا فهم القرآن اللهم ارزقنا تلاوة القرآن اللهم ارزقنا نور القرآن اللهم ارزقنا شفاعة القرآن اللهم ارزقنا تدبر القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك آمين وصلنا إلى في كيف يكون القرآن ربيع قلوبنا إلى التاسعة الترقي وقلنا أن يترقى في فهم القرآن ويترقى في تلاوة القرآن ويترقى في تدبر القرآن ويترقى في معايشة القرآن الترقي قلنا يترقى في تلاوة القرآن يبدأ بنصف جزء وبعد كده يكم يب- جزء وبعدين جزئين وبعدين ثلاثة وبعدين خمسة وبعدين عشرة ده الترقي أما الترقي في أن يكون القرآن ربيع قلبك فالأولى أن تقرأ القرآن ودي أدناها أدنى درجة أن تقرأ القرآن وتشعر كأنك تقرأه على الله فتستشعر أنك واقف بين يدي الله والله جل جلاله ناظر إليك يستمع منك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن إنك تبقى حاسس إن ربنا بيسمعك بيسمع منك انت ممكن انه بيسمعك جل جل صح ولا لا سميع بصير قريب مجيب ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا يبقى ربنا جل جلاله شوف شوف شوف جل جلاله الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع يراك السميع احساسك انه سمعك اذن يعني اذينا أذن الله لك أذن ينصت ويستمع إحساسك إن ربنا سامعك أبقى أنا مشغول بقى مين اللي ورايا ومين اللي بيسمعني ولا لما أقرأ قراءة المحب لما أقرأ قراءة المحب يبقى بزينها وأجملها وأقول له سامعني يا رب بحبك وبحب كلامك وبحب قرآنك وبحب ذكرك وبحب أسمع كلامك وأحب أقرأ تسمعني وأنا بقرأ كلامك وأنت بتقرأ الدرجة الأولى وحاسس حاسس ما تتقالش كده وحاسس إن ربنا سامعك وانك واقف بين يديه بتقرا ليسمع منك يبقى قراءه تملق ابتهال تضرع سؤال طب تيجي نترقى شويه اذا عشت المعنى ده والمعنى ده مش هتحصله للا دي ده عايز له 20 سنة عشان تفهم وتجيبه الليلة دي ممكن إذا تأثرت دلوقتي وفضلت م- بتأثرك مش هنحط دلوقتي بقى الرز واللحمة وهنهيص ونضحك ونهزر ضاع الكلام لا إذا فضلت محتفظ بحرارة الكلام ده وقمت نفذته فورا ممكن تشم شمه تدوق هسه وبعدين بكره تزيد حته اذا استمريت بعد شهر تعيش ايه وبعد ست شهور تاخد لك ربع ساعه وبعد سنتين ثلاثه وهكذا اسمه الترقي بعد عشر سنين تترقى بقى وتبقى شاويش الثانية أن تشهد بقلبك كأن الله يكلمك بالقرآن يراك يخاطبك بألطافه يناجيك بإنعامه وإحسانه القرآن بيكلمك بيحدثك بما في نفسك وانت ماشي وتسمع آية بتتقر- بتقرأ في عربية معدية في دكان مفتوح في ميكروفون مسجد ألم يعلم بأن الله يراه لا انت طنشت مش انا مش انا مش لي مش ليا دي والذين كفروا عما انذروا معرضون لا هي دي احساسك وانت بتقرا القران ان القران بيكلمك بيناديك بيناجيك بيفهمك بيعلمك بيوجهك بيأمرك وينهاك فيبقى مقامك في الحالة دي كان في الأولانية وانت بتقرأ على الله السؤال والتملك والتضرع والابتهال الحالة التانية دي الترقي فيها يبقى حالك الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم انك تفهم ربنا بيقول لك ايه بيخاطبك بايه من الجوزي القصة بتاعته الجميلة انه قال ايه راودتني نفسي على فعل امر هو ليس في الحرام ولكنه في عداد المفضولات لا يليق بمقام امثالي فهرعت الى القران اتلوه حتى بلغت قول الله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي فقلت يا نفس هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم يحتفظ بجميل الذي اشتراه لقوله اكرمي مثواه افلا تحفظين جميل من خلقك وسواك فارتدعت هي كده انك تمشي بقى وما تسمعش قالوا هذا عارض ممطرنا بل ما هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها ما تقولش ده الكلام ده في عاد لا حسها انها ليك انك تشوف حاجه كده وتقول دي حاجه كويسه هت لا ممكن اللي انت شايفها كويسه دي خاف تدمرك احمل الايات كلها كده انها بتخاطبك التالتة بقى الدرجة التالتة في الترقي أن يرى فيتطلع قلبه عظمة المتكلم في الكلام فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته ولا إلى تعلق الإنعام به من حيث أنه منعم عليه بل يكون مقصور الهم على المتكلم العظيم جل جلاله موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق قد رحل قلبه من هذه الدنيا الى الافاق العليا فسجد قلبه تحت العرش قيل ايسجد القلب قال نعم سجده لا يرفع منها راسه الى يوم القيامه هي دي حين يسجد القلب عشرة التبري عايزين نجيب من الأول واحد فهم عظمة الكلام اتنين التعظيم للمتكلم ثلاثة حضور القلب وترك حديث النفس أربعة التدبر خمسة التفاهم ستة التخلي عن موانع الفهم سبعة التخصيص ثمانية التأثر تسعة الترقي عشرة التبري يعني أنه بعد التسعة السابقة التي حصلتها إياك والغرور إياك والعجب إياك والفرح بنفسك إياك والشعور بأن لك قيمة وأنك تستحق وأنك وصلت إياك والنظر إلى نفسك انك افضل من غيرك التبري من الحول والقوه التبري من النظر الى النفس بعين الرضا والتزكيه فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ما تقولش انا احسن من غيري ما تقولش انا انا فاهم ما تقولش انا انا كده اتعلمت ما تقولش انا ده انا ما حدش يفهم اللي انا فاهمه ده ما تقولش انا ده انا كبرت ما تقولش انا التبري لما تقرا مثلا امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما وانت واقف فعلا بالليل ساجدا وقائما بس لما تقراها تقول اف لي لست منهم هي دي التبري ابن القيم وهو بيوصف حال المقربين اللي انا قريت لكم منه هسه حته فقره ها وبيوصف حال المقربين يقول ايه وهؤلاء القوم يقول ايه ونعوذ بالله من وصف حال القوم وعدم الاتصاف بصفاتهم فوالله لسنا منهم وما شممنا له رائحه يقول الكلام اللي انا بقوله ده ولا شميت ريحته وانا اعلم انه منهم نرجو ذلك نحسبه منهم ومن اسيادهم فلا يستطيع وصف حالهم الا من حاشا وعرفه وقام به بس هو ده الازراء على النفس هو ده التبري فلا يشهد نفسه معهم بل يشهد انه من الظالمين لانفسهم لما سئلت السيده عائشه ثم اورث رضي الله عنها وعن ابيها ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله قالت السابق بالخيرات ذلك النبي واصحابه والمقتصد فذكرت ثم قالت والظالم لنفسه مثلي ومثلك قالت عن نفسها والظالم لنفسه يبقى انت شايف نفسك كده بس لا يمنعك الازراء على النفس من ان تلح على الله عز وجل ان تكون منهم من الصالحين لان بعض الناس لما بيزري على نفسه بيغتر بهذا الازراء بيمن على الله بهذا الازراء يقول شايف يا رب انا انا كويس بس بقول عن نفسي وحش عشان ترضى بس ها؟ م? لم شفتها كده حابط حبطت زي ما قلنا كده الصدق في التواضع انك اذا تواضعت لا ترى في تواضعك تواضعا فمن راى في اخلاصه اخلاص فاخلاصه يحتاج الى اخلاص يعني لما تقعد مع واحد كده وتتواضع له تقول شيء شفتيني بقى لما تواضع على فكرة ده ربنا كتب لي بيها حسنات كتير قوي دي انت شفت تواضعك يعني انت اكبر من- شايف ان انت اكبر من كده ده الكبر بنفسه ده عين الكبر يبقى مطلوب منك انك تنكسر وتزري على نفسك وتتبرأ من حولك وقوتك فلا تشهد الايه وقلب الفتوة وإنسان عينها ألا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا أنت مين وتستاهل إيه ولا حاجة أنا المكج ابن المكد وكذا كان أبي وجدي هي دي أنت, أنت مين انا بقول لك كده ان ساعتها انا مش هزعل من الشيخ وحيد لو انا مرضت وما سالش عني ليه لان انا ما استاهلش ان ان حد يسال عني اصلا هو اللي بيزعل بيزعل ليه لانه بيعتبر ان له له حق على الناس فلما ما يؤدلوش حقه بيزعل منهم لكن اللي بيشايف ان ملوش حق هيزعل ليه ما يزعلش هي دي يشهد أن ليس له حق وأن ليس له مقام وأن ليس له حال وأنه لا يستحق ثم يلح على الله أن يبلغه مراتبه ويتشوق للحاق بهم شيخ الكبير الله يرحمه كبير قوي الله يرحمه أكبر شيخ في حياتي كان يقول إيه لما تقف تقرأ القرآن اقرأ لحد ما تشتاق للركوع واركع لحد ما تشتاق للحمد سمع الله لمن حمده تشتاق انك تسمع ربنا حمدك ها فاهم فلما تبقى تتبرى التبري تتبرى لحد ما تشتاق انك تبقى منهم يا رب نفهم يا رب تتبرى من حالك وتتبرى من مقامك وتتبرى من قدرك وتتبرى من حولك وتتبرى من قوتك لحد ما تشتاق ان يبقى ليك فإذا تلا آيات المقت وذم العصاة والمقصرين رأى نفسه هناك وقدر أنه المخاطب فازداد خوفا وإشفاقا ولذلك كان عمر رضي الله عنه تعرف سيدنا عمر تسمع عنه ده الفاروق كان يقول استغفرك لظلمي وكفري عمر يقول ظلمي هو بتاع العدل وكفري قالوا ذلك الظلم فكيف الكفر قال الم تقرأوا قول الله ان الانسان لظلوم كفار فرأى في نفسه الظلم والكفر ده مين عمر وانت مش شايف نفسك كده ده, ده كلام عن الكفار احنا منا جيب الآية و- وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فإنك كلما انكسرت أكثر وأزريت على نفسك أكثر كلما كنت إلى الله أقرب فإن من شهد البعد في القرب لطف به في الخوف احفظ الجملة دي يا ابني صلى الله عليه وسلم. فإن من شهد البعد في القرب لطف به في الخوف يعني وانا قريب وساجد وشايف نفسي بعيد وما استاهلش يلطف بك ربنا ويقربك حتى يسوقه الخوف الى درجه اخرى في القرب وراءها ومن شهد القرب في البعد مكر به في الامن وهو بعيد زي ما بقول لك كده بيدخن ونقول له توب يقول انا احسن من اللي بيشرب خمره يا ابني ما تجيش بتصلي في المسجد ليه انا احسن من اللي ما بيصليش انا بصليها في البيت لما اقول يا ابني ما تسرحش في الصلاه يا عم الشيخ ده انا بسرح شويه صغيرين ده في ناس ما اذا شفت انت القرب في البعد مكر به في الامن فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومن كان مشاهدا نفسه بعين الرضا صار محجوبا بنفسه عن الله قلنا ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم انه عنك غير راض اذا رضيت صلاتك دي قلت ده انا بصلي يبقى تعرف ان ربنا مش راضي عنك اذا رضيت حالك انا كده كويس يبقى ربنا مش راضي عنك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طوبى لعثمان في الجنة قال وما يدريك أنه في الجنة إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم لن يدخل أحدكم الجنة عمله ولا أنت قال ولا أنا يبقى هو ده ما تبقاش راضي عن نفسك غفر لك ما تقدم من ذنبك افلا اكون عبدا شكورا اوعى ترضى عن نفسك دي العشر درجات في كيف تجعل القران العظيم ربيع قلبك فاستمسك بالذي اوحي اليك هذا هو الاستمساك بالقران فيكون ربيع قلبك انك على صراط مستقيم اليقين في الطريق الذي انت عليه وانه لذكر القران الذي استمسكت به ذكر لك ولقومك به عزكم فيه فلاحكم به نصركم به قيام وجوهكم به تكونون في الدنيا والآخرة من أولياء الله وإلا قال عمر كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله وسوف تسألون ستسأل أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ستسأل القرآن كان بين إيديك عملت بيه إيه هل قمت بحقه وشوف بقى لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة يقف بين يدي الله ليقول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نكتفي على هذا جزاكم الله خيرا وأنا أحبكم في الله فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب